السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات حقيقة ما زلنا بنتكلم عن المنتج اللي فات لأن قلت لكم أن المرأة فعلا نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر فهي المجتمع كله فمحتاج أكلمها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما زلنا بنتكلم عن مقاطعة منتج منتج التبرج أكيد كلنا أو كل نساء المسلمين لازم يقطعوا هذا المنتج وتعالي أخت الفاضلة نشوف مع بعض قد إيه النبي كان خايف عليكي وقد إيه النبي بيحذرك من التبرج وهكتفي فقط بخمس أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الأولاني رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم يعني ما تسألش عن العقوبة اللي ممكن تحصل لهم يوم القيامة كان من ضمن الثلاثة وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت من بعده ديت النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل عنها اوعى تسأل عن العقوبة التي ممكن أن تنزل بهذه المرأة حديث الثاني رواه أحمد أيضا بسند صحيح أن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنه وأرضاها جاءت تبايع النبي تخيلوا أن النبي بيبايع المرأة على عدم التبرج حد يخطر على باله أن ممكن امرأة تروح تبايع وتقول والنبي يقول لها من ضمن الحاجات اللي أنا ببايعك عليها ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى أخت المسلمة أخت الفاضلة اللي قلبك مليان خير وإيمان مستعدة تجددي البيعة مع النبي؟ هتبيع النبي فعلا مرة تانية ان انت فعلا لا تتبرجي وان انت من النهاردة يقينا هلبس حجاب ان شاء الله علشان انصر امتي وعشان انصر حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني نرجو ذلك ان شاء الله الحديث الثالث رواه أحمد أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خلال عشر صفات من ضمنها والتبرج بالزينة لغير محلها يعني ايه التبرج بالزينة لغير محلها يعني كان النبي يكره تبرج المرأة أو أو تبرج المرأة بالزينة لغير الزوج يعني المفروض أن المرأة لا تتزين إلا للزوج فإن تزينت لغير الزوج فإن هذا أمر قد حرمه عليها الشارع الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث الحقيقة مرعب جدا أنا ببقى مش عايز أقوله لكن لازم أقوله ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الصغير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت أي كأسنمة الجمل العنوهن فإنهن ملعونات والله العظيم أنا مرضى لك الكلام ده مرضلكيش ان النبي يقول العنوهن فإنهن ملعونات البسي حجابك البسي حجابك وانصري نبيك وانصري دينك ربنا يحفظك دنيا وآخرة وآخر حديث رواه مسلم قلت لك المرة اللي فاتت لكن لازم أعيده المرة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما صنفين النبي بيقول إن دول من أهل النار وأنا ما شفتهمش ده النبي بيقول إن هو ما شافهمش وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنان أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا حقيقة عايز أقول للدنيا كلها وعايز أقول للأمة كلها لكل اللي سمعني الأخت لأخواتي وإخواني في أمريكا في بلجيكا في مصر في السعودية في كل مكان عايز أقول يا جماعة الحجاب مشروع قومي لإصلاح الأمة الإسلامية في يوم من الأيام طلع قرار في مصر من أحد المسؤولين إن مفيش أي سواق عربية فيك يا مصر إلا لما لازم يكون مركب الحزام والفعل قالوا اللي مش هيلبس الحزام تاني يوم هتطبق عليه غرامة وعقوبة جامدة جدا تاني يوم الناس كلها نزلت بالعربات بتاعتها لابسة الحزام طلعت الجرايد تاني يوم قالت مصر اتحزمت سبحان الله عايزين النهاردة بعد ما نسمع قرار مش قرار عايزين بعد ما نسمع أمر ربنا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين عايزين النهاردة لما نسمع أمر ربنا نصبح تاني يوم نلاقي الجرايد كلها بتقول مصر اتحجبت مش مصر بس الأمة العربية كلها اتحجبت زي ما كانوا عاملين برنامج العالم يغني إيه مفيش العالم يصلي يعني كل العالم بيغني مفيش حد بيصلي مفيش حد بيقرأ قرآن مفيش حد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى فزي ما قلت لكم والله الحجاب مشروع قومي لإصلاح الأمة كلها أكيد هتقولي لي كلامك مقنع حلو والله كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه لكن برضه في عندي شويه شبهات عايز اقولها وانا معاك تحت امرك النهارده انا عايزك تقولي كل اللي في قلبك وانا هرد على كل كلمه عايزه تقوليها ايه الشبهات اللي عايزه تقوليها حقيقه انا تقصيت الاحوال وشفت حوالي 19 شبهه عند كل البنات المتبرجات قلت هرد على كل الشبهات ديت علشان نقول لهم ما فيش حجه بعد كده ان انت او ما فيش حجه بعد كده ان انتوا ما تتحجبوش اول حجه او اول شبهه بتقول الحجاب حجاب القلب وانا برد عليها ما هو دايما كده انت عارف الايه القلب دلوقتي بقى صندوق الدنيا اللي تقول لها ما بتح... تقول لك الحجاب حجاب القلب فاهم ازاي طول ما القلب ابيض والحمد لله ولابسه زي الفل والحمد لله رب العالمين بنحب الخير للناس فاهم ازاي نقول لها بس عندنا نص بقى من النبي عليه السلام بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فلو صلح القلب لاستقامت الجوارح فلو قلت القلب طيب هقول لك لو القلب طيب هيطيع ربنا لو القلب طيب هيتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ادي اول شبهه الشبهة الثانية بتقول لما اقتنع فبنقول لها حاجة نرد عليها بقى نقول لها ايه ديننا اسمه الإسلام اسمه ايه اسمه الإسلام يعني ايه الإسلام يعني الإذعان والخضوع والاستسلام لأمر الخالق سبحانه وتعالى يعني بالبلد كده سمعنا وأطعنا خد بالك وبعدين المش محجبة مش مستسلمة لأمر الله سبحانه وتعالى ما بقولش مش مسلمة احسن حد يسمع غلط بقول مش مستسلمة لأمر الله لأن ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم جميل قوي خدي بالك أختي الفاضلة سيدنا إبراهيم عليه السلام طبعا عارفاه خليل الرحمن سيدنا إبراهيم مجرد ما شاف رؤية في المنام إن هو يذبح ابنه إسماعيل عمل إيه دي مجرد رؤية لكن ابن عباس قال رؤية الأنبياء وحي تمام فمجرد إنه شاف رؤية قام عشان يذبح إسماعيل عليه السلام بمجرد رؤية طبعا ما يجيش والد حضرتك ولا والد حضرتك يقول يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك قول له يا عم الحاج ربنا يبارك فيك قبل ما تنام اتغطى كويس يعني خد بالك لا ده يعني ده سيدنا ابراهيم يعني حاجه ثانيه يعني ده كان وحي يعني تمام يبقى اذا سيدنا ابراهيم بينفذ امر رغم ان هو وحي مجرد رؤيه رغم ان هو مجرد رؤيه جت في وحي تمام فمن باب اولى ان انت تنفذي امر ربنا سبحانه وتعالى الذي جاء صريحا يدنين عليهن من جلابيبهن رقم ثلاثة بتقول لما ربنا يهديني والله لسه ربنا ما أردش والله لما يريد إن شاء الله هتيجي من واسع وبعدين أنت عارف يا شيخ محمود اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين أقول لها طب ماشي هرد عليك بنفس الرد إيه رأي حضرتك هستلف من حضرتك 10000 جنيه وهقول لك هردهم لك يوم 1 رمضان جيت لي يوم 1 رمضان قلت لي فين ال 10000 جنيه اقول لك والله ربنا ما اردش والله انت عارفه يا اختي ربنا يبارك فيك لما يريد هرد لك الفلوس وانت عارفه اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين هتقبلي الكلام دوت طبعا مش هتقبلي الكلام ده اشمعنى قابلتيه في موضوع الحجاب الناس تتحجج بالاسباب في امور الدنيا انما في امر الاخره تبعد تماما بالعكس محتاجين ناخد بالاسباب ربنا يبارك فيكي بتقولي لما ربنا يهديني اسمعي الكلام ربنا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى لازم تاخدي بالاسباب عشان ربنا يكرمك وتلبسي حجابك ان شاء الله واوعي تقولي لما ربنا يهديني ان شاء الله خدي خطوه وربنا هيكرمك ويهديك رقم أربعة بتقول أنا بحب ربنا وده كفاية هو يعني مش كفاية أن أنا أحب ربنا أقول لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله خمسة بتقول والله الدين يسر يا جماعة مش كده يعني أنتم معقدين الدنيا كده ليه إيه حجاب وكلفته في عز الحر الواحدة تخرج تعبانة وشفيقة أقول لها الدين يسر عشان كده ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولقد أمر الله بالحجاب من أجل التيسير على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أجل التيسير على الشباب بدل الفتن وبدل الشهوات والشبهات اللي الناس وقع فيها رقم ستة بتقول يعني انت عمال تكلمني عن التبرج ده التبرج ده امر بسيط جدا نقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ممكن الانسان يستصغر ذنب اخت الغالية الغالية والله غالية ممكن انسان يستصغر ذنب ويبقى عند ربنا عظيم جدا الذنب ده وممكن يهلك الانسان طيب رقم سبعة بتقول والله يعني كلام مقنع برضه بس انا لسه صغيرة فلما اكبر ان شاء الله كده بقى عندي 40 سنة 50 سنة لما استوي بقى عندي 60 سنة ان شاء الله البس الحجاب أقول لك أخت الفاضلة الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا تضمني بالله عليك وردي تضمني تعيش لحد بكرة تقول لي طبعا لا طب ما تلبسي الحجاب ربنا يكرمك يمكن تلبسيه النهارده تموتي في نفس اللحظه والله اخت مره دعت اخته ودخلتها المسجد ولبستها الحجاب وهي خارجه من المسجد والله خبطتها عربيه وماتت وهي لابسه حجاب لاول مره في حياتها ربنا يجمعنا واياكم في الجنه ان شاء الله رقم 8 بتقول والله يعني كلام مقنع بس الموضة بقت كده يا شيخ محمود يعني انت انت مش عايش في العصر بتاعنا انت يعني معلش برضو يعني احنا لسه عايشين في عصر دلوقتي عايشين في عصر النت وعصر عصر الفضائيات والانفتاح الفضائي يعني برضو يعني نقول لها يعني يا ترى ممكن تكون الموضة أغلى عندك من أمر ربنا سبحانه وتعالى وبعدين أنت فاكرة أن الحجاب هيبقى شكله وحش عليكي بالعكس ده الحجاب هيخليكي ماشية في الشارع ملكة ملكة ليكي قيمتك وقدرك ومكانتك بفضل الله الدنيا كلها تشوفك لازم تحترمك رقم تسعة تقول الله أصل أنا يعني موظفة كبيرة عندي منصب عالي وخايفة على منصبي ومستواي الاجتماعي بقول لك لو اتمتعت بكل كنوز الدنيا ومناصب الدنيا وكل الجاه والثراء اللي موجود في الدنيا فلن يغنيك عن دخول الجنة الجنة هي الأصل خدي بالك من حاجة لو مرضتيش بأمر ربنا وبعدت عن طاعة ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويؤتى يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط تعالوا نكمل الشبهات اللي أوردتها بنات كتيرة ونرد عليها إن شاء الله ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض أخواتي الفضليات ربنا يحفظكم ويبارك فيك يا رب العالمين تعالوا نكمل الشبهات اللي بتقولها بعض البنات ونرد عليها بفضل الله الشبهة رقم 10 بتقول المجتمع كله كده يعني أنت عايزني أنا أشز عن المجتمع كتير من البنات متبرجات أنا يعني اللي هبقى محجبة أقول لك إن المقولة دي أسوأ مقولة لأهل النار قال جل وعلا عنهم حينما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أسأل حضرتك سؤال حضرتك لما ربنا يا رب يشفي جميع رب العالمين لما بتعي بتروح للدكتورة فبتكتب لك العلاج تقول لك ده قبل الأكل وده بعد الأكل وده الصبح وده بالليل بتمشي على النظام ولا لا طبعا آه ليه لأن الدكتورة أدرى بمصلحتي ولما بتركب الطيارة والطيار بيقول لك لازم تربطي الحزام بتربطيه طبعا بربطه لأن الطيار أدرى بمصلحتي الدكتورة أدرى بمصلحتك والطيار أدرى بمصلحتك وربك جل وعلا لما أمرك بالحجاب ما كانش أدرى بمصلحتك خدي بالك مسألة مهمة جدا رقم 11 أختي بتقول والله أنا بعمل حسنات كتيرة جدا يعني بصلي الحمد لله وبزكي وبصوم وبعمل حاجات كتيرة جدا وبقرأ القرآن وبذكر ربنا وبطلع حج لكن مش محجبة يعني حتى لو عملت خير كتير جدا هطلع في النهاية إيه؟ تسعة من عشرة أقول لك لا خدي بالك من مسألة مهمة جدا أنت ممكن فعلا تعبد ربنا وتعمل حاجات كتيرة جدا جدا وتاخد عشرة من عشرة وتيجي خارجة في الشارع وانت متبرجة هتفتني يعني انت مثلا صايمة رمضان صايمة يوم أول يوم رمضان فخارجة بره ففتنتي 200 شاب 200 شاب شافوك اتفتنوا وضاع صيامهم يبقى عليك 199 يوم يعني خدت بالك المسألة عاملة ازاي وفي واحدة ممكن ما تبقاش ماشية في شارع وبس لا دي بتبقى قاعدة في الاستاد وفي واحدة بتطلع على التلفزيون متبرجة شوف هتفتن كام ألف وكم مليون واحد خدي بالك المسألة ما بتتحسبش كده ممكن تعملي خير وتضيعيه بسبب الشباب اللي هتفتنيهم فخدي بالك أخت الفاضلة رقم 12 في واحدة بتقول والله أنا كنت ناوي الحجاب والله بصدق والله بس بكل أسف أنا شفت بنات كتيرة محجبات بس مش كويسين اقول لك حاجه كويسه طب ايه رايك بقى ان في برضه ملتحين مش كويسين يبقى انا كده احلق لحيتي وفي اطباء مش كويسين يبقى نبطل طب وفي مدرسين مش كويسين يبقى نبطل تدريس وفي ناس بتحج برضه مش كويسين يبقى نبطل حج لو احنا قلنا كده يبقى هنبطل كل حاجة العيب مش في الحجاب اخت الفاضلة العيب في اللي بتلبس الحجاب وتستعمله غلط طب ايه رايك بقى انا عندي ليك احلى فكرة ما تيجي بقى تلبسي انت الحجاب وتوري المحجبات كلهم ازاي يكون الحجاب تقول لهم ان شاء الله هخليكم تعرفوا يعني ايه محجبة خدي بالك في الحكاية ديت ان شاء الله ربنا يجعلك قدوة ان شاء الله رقم 13 بتقول والله انا خايفه من سخريه الناس هيقعدوا بقى يتريقوا عليا وقرايبي هيقولوا لي بقى انت دروشت بقى وعملت نفسك مش عارف ايه و... خدي بالك من حاجه اذا كنت مكسوفه من قرايبك ومن حبايبك من باب اولى تتكسف من ربنا اللي انت كل يوم بتقف بين ايديه واليوم القيامه هتقف بين ايديه وهتتحاسب بين ايديه ومن باب اولى ان انت تتكسف من النبي لما تقابليه على الحوض يوم القيامه وبعدين اسالك بالله عليكي ونخلينا صراحه مع بعض مين اللي من باب اولى انها تتكسف اللي لابسه حجاب وماشيه زي الملكه ولا اللي ماشيه كشف جسمها كله للرجال مين فيهم اللي لازم تتكسف بالعكس أما سخرية الناس فلا تهتمي فياما ناس سخرت حتى من الأنبياء مش من الأتقياء من الأنبياء ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه كل ما يسخروا منك كل ما يكون لك الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى اصبري واثبتي إن شاء الله عشان تكوني في صحبة النبي يوم القيامة رقم 14 بتقول والله الحجاب بيسقط شعري أقول لك بالعكس ده الحجاب بيحافظ على الشعر ده الشعر اللي بيسقط ده الشعر اللي بيتعرض للشمس والأتربة والحاجات دي كلها بالعكس أما محافظة على الشعر بالحجاب بفضل الله فدي من أعظم أسباب ثبات الشعر وحتى لو كان الشعر هيتضر فإيه يعني الشعر بجوار رضا ربنا سبحانه وتعالى رقم 15 بتقول والله يعني كلامك والله كلام جميل جدا وأنا اقتنعت خلاص وإن شاء الله قررت أتحجب بس بعد الجواز أقول لك يا أختي الفاضلة ربنا يبارك فيكي أنت عارفة الحالة نايمة والسوق جيم يعني والحالة ومفيش جواز دلوقتي انت عارفه الرجاله مش لاقيين يعني الا من رحم الله فيعني هتفضلي قاعده كده لحد ما يجي ابن الحلال يغطيكي اه والله يعني لحد ما ربنا يكرمني خدي بالك من حاجه الزواج رزق ولن ينال لن ينال الرزق بتاع ربنا إلا بطاعة ربنا قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستكمل أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وإن العبد لا يحرم من الرزق في الحديث الثاني بالذنب يصيبه فأنت حاولي بقدر الإمكان إن أنت ربنا يكرمك وتلبسي حجاب وإحنا لو سألنا الشباب اللي هم يعني لسه يعني يعني عايشين في فترة المراهقة يعني لما تحب تمشي مع بنتي تمشي مع مين؟ وطبعا المتبرجة لكن لما تحب تتجوز أتجوز محجبة خدي بالك فلو انت بصر حدة الجواز فالحجاب ان شاء الله يكون من اعظم اسباب الجواز بس اوعي تلبسيه عشان الجواز البسيه لله سبحانه وتعالى رقم 16 والله يعني أنا مقتنع بس جوزي مش عايزنا نتحجب نقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ده أمر واجب ما ينفعش استأذن جوزي إن أنا أصلي ما ينفعش استأذن جوزي في إن أصوم رمضان ما ينفعش استأذن جوزي في إن أنا أتحجب رقم 17 الدنيا حر ويعني والدين رحمة ومش معقول يعني ألبس حجاب وأبقى ماشية حرانة نقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون حفت الجنة بالمكاره اصبري شوية وبعدين هتلاقي جنة عرضها السماوات والأرض رقم 18 بتقول الحجاب بيعطلني عن العمل بيخليني مش عارف اشتغل هقول لك حاجة صغيرة خالص عفة المرأة أعظم مليون مرة وأغلى من أي شيء من كنوز الدنيا أيا كانت وحتى عايز أقول لك حاجة في واقعنا بقى اللي احنا شايفينه ده الممرضات والدكاترة بيلبسوا النقاب في غرفة العمليات خوفا من انتشار الجراثيم يبقى من باب أولى أنت تلبس الحجاب خوفا من انتشار الفواحش رقم 19 ودي آخر حاجة خايفة ألبس حجاب يقولوا شكل وحش بالعكس أنت لما ربنا يكرمك وتلبس الحجاب هتبقي أجمل من القمر هتبقى أحلى من القمر بجد كان في يوم القيامة في الجنة ربنا يكرمك يا رب ويجمعك في الجنة إن شاء الله مع أمهات المؤمنين هتبقي أجمل من الحور العين بسبعين مرة وإن كان الأثر ضعيف لكن عشان خاطرك نديله فيتامينات طيب تعالي نشوف مراحل الدار الآخرة مع المتبرجة ومع المحجبة مع دخول ملك الموت بالله عليك بقى بفطرتك بقى النقية تتمني يخش عليك ملك الموت وانت كنت محجبة ولا وانت متبرجة شوف الفرق لو متحج... لو محجبه يقول يا يا يا ايتها النفس الطيبه المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه الثانيه يا ايتها النفس مش عايزين نقولها طيب لو دخلت القبر وانت محجبه مش هت... مش هتخش قبر الحجاب يعني اقصد ان انت حالك كنت محجبه قبل ما تموتي لما تخش القبر هيبقى قبرك روضه من رياض الجنه ولو دخلت القبر وانت متبرجه يبقى الحاجه الثانيه ربنا يعافيك يا رب العالمين يوم القيامه هتقف بين ايدين ربنا لما يسالك أه ما سمعتش امري يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ليه ما لبستيش حجاب ليه ما قطعتيش أمري هتقولي له إيه لما تقابل النبي على الحوض هتقولي له إيه لما تيجي يوم القيامة تستلم الصحيفة بتاعتك بيمينك ولا بشمالك لما تلاقي المحجبة قاعدة في ظل عرش الرحمن وانت واقفة في أرض المحشر في الشمس والحر والتعب وال... والضنك ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين لما تروح عند حوض النبي النبي هيفرح بيكي ولا مش هيفرح بيكي في الميزان يمكن ميزان المتبرجة في الدنيا كان عالي جدا والناس بتحبها ومستخفة دمها ومستظرفاها لكن يوم القيامة لا وزن لها أما المحجبة ما شاء الله ميزانها تقيل بالحسنات عصمت شباب كتير جدا من الفتن ومن الشهوات ومن النظر إليها في الحرام وكانت سبب لحفظ عبادتهم بفضل الله سبحانه وتعالى ميزانها هيكون تقيل جدا بفضل الله وانت على الصراط المحجبة هتعدي بسرعة إن شاء الله والمتبرجة بكل أسف الشاب اللي فتنته تحت بيتعذب في النار أول ما يشوفها يقول يا رب هي دي اللي فتنتنا وضيعتني وكانت سبب دخول النار تلاقي الكلاليب خطفتها ربنا يعافيك يا رب أنا خايف عليكي لو لبست الحجاب إن شاء الله هتلاقي على باب الجنة أمك عائشة وخديجة وحفصة مستنيينك هتروح تجري عليهم ترمي نفسك في حضنهم يقولوا لك أهلا ومرحبا ببنتنا ياخدوك في حضنهم ويخشوا معاك الجنة لأن النبي مستنيكي على باب الجنة صلى الله عليه وآله وسلم هتدخلي الجنة وهتنسي كل شقاء وكل بلاء وكل تعب وكل نقطة عرق نزلت على وشك بسبب حجابك إن شاء الله في ميزان حسناتك هتبقى أغلى من كنوز الدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى لكن عايز أقول لك في النهاية اوعي يا أختي ربنا يبارك فيك تلبسي الحجاب وتنسي تصلي اوعي تلبسي الحجاب وما تطيعيش زوجك اوعي تلبسي الحجاب يعني ما اقصدش ان تعيش زوجك يعني انت تتبرجي لا اقصد البسي الحجاب وخليكي ايضا زوجه صالحه وتكوني بنت صالحه وتكوني بره بامك وابوك وصوله للرحم بفضل الله سبحانه وتعالى في عجاله سريعه كده يعني ايه شروط الحجاب شروط الحجاب ثمان شروط في عجالة سريعة نقولهم عشان البنات اللي يتحجبوا يعرفوا شروط الحجاب أول حاجة ساتر لجميع البدن مش مغطي حتة وسايب حتة لأن في بنات كل أسف اللي بتلبس بنطلون وعليه بلوزة واللي بتلبس جيبة قصيرة شوية وعليها مش عارف إيه واللي شرب مخنصر كده عايزين نلبس حجاب بقى لله ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين أول حاجة يكون ساتر للجسم ثاني حاجة يكون تخين صفيق ثالث حاجة يكون ألا يكون زينة ما يكونش فيه ألوان جذابة بتلفت الأنظار رابع حاجة يكون واسع ما يكونش ضيق بيجسم الجسم خامس حاجة إن ما يكونش الثوب معطر سادس حاجة ما يكونش يشبه لبس الرجال ما يكونش لابسة بنطلونات وعليها بلوزات أو تونيك أو غير كده آه رقم سبعة ما يكونش لباس شهرة ما تكونش بتلبس لبس سواء رخيص أو غالي بس يكون سبب إن هو يلفت نظرها وتكون مشهورة باللبس دوت رقم ثمانية ألا يشبه لباس الكافرات دي كانت كلمة والله الذي لا إله غيره طلع من قلب أخوك اللي بيعزك ويتمنى لك كل خير وبيقول لك أنت أغلى حاجة في الدنيا عشان تلبسي الحجاب وعشان تكوني في ركاب أمهات المؤمنين يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين هتكوني مع بنات النبي وزوجات النبي في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده كان رد على 19 شبهة من شبهات أي واحدة مش عايزة تلبس حجاب أتمنى يا رب إن ربنا يشرح صدرك يا رب وما كنتش هتلبسي الحجاب في رمضان هتلبسيه امتى واوعي تلبسيه في رمضان وتخلعيه بعد رمضان ربنا يجمعنا واياك يا رب مع النبي في الجنه يعني جزاك الله خير حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته